السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في سنن النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته أول حاجة الإنسان هيتسأل عنها يوم القيامة الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فإن صلحت فإن صلحت فقد أفلح وأنجح يعني لو كان الإنسان ده في الدنيا بيصلي بيحافظ على الصلاة بيصلي صلاة في وقتها ما بيأخرش الصلاة بيصلي صلاة الفجر بيصلي في جماعة بيتم الركوع والسجود الصلاة بتاعته صالحة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فاز يوم القيامة يفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى يفوز بالثواب والأجر يفوز بالجنة وإن فسدت لو كان الإنسان ده ما بيصليش بيضيع الصلاة بيؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر بينام عن الصلاة المكتوبة بيضيع الجمعة والجماعة لا يتم الركوع ولا السجود إن فسدت وإن فسدت فقد خاب وخسر يخسر الإنسان ده يوم القيامة ونسبب في عذاب الإنسان يعذب بسبب ترك الصلاة اللي هي من أحب الأعمال إلى الله فالإنسان لما يفهم إن أول حاجة هتحاسب عليها الصلاة لازم أعظم ده لازم أعظم الصلاة ربنا سبحانه وتعالى قال بعد لما تكلم في سورة مريم عن الأنبياء والصالحين تكلم عن سيدنا زكريا ويحيى وسيدة مريم وتكلم عن عيسى عليه السلام وعن إبراهيم عليه السلام وموسى وإسماعيل وإدريس قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ربنا بيمدح هؤلاء ان هم بيعظموا ايات ربنا بالسجود وبالصلاه خروا سجدا وبكيا لكن بعدها على طول ربنا قال ايه قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف جيل كامل يجي بعد هؤلاء الصالحين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الصفة العامة بتاعة الجيل ده إن هم إيه ضيعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلما ضيع الصلاة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة اللي كانت بتبعدك عن المعصية اللي هي الصلة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اللي هي العهد النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد ده هو ضيعه ضيع العمود اللي هو عمود الإسلام الصلاة ضيع ده فكانت النتيجة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ولما اتبع الشهوات بقى مش قادر يصلي بقى مش قادر يبقى في صلة بينه وبين ربنا كتير دلوقتي تلاقي شباب في انت معدي مثلا في الشارع الأذان بيأذن وهو واقف جنب المسجد والحمد لله بصحته وسامع الأذان وسامع الإقامة ما بيصليش ما بتصليش ليه عندي درس عندي محاضرة أصل أنا مشغول عندي شغل فكتير مننا والله لو لو احنا نعرف كشباب لو نعرف كل المسلمين لو نعرف خطورة ان احنا نضيع الصلاة ان انسان ما يصليش ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا ابن مسعود قال غيا يعني واد في جهنم بعض المفسرين قالوا شرا او عذابا يوم القيامة غيا واد في جهنم وقيل واد في جهنم من قيح ودم صديد ودم والعياذ بالله ده بسبب تضييع الصلاة يعني يا جماعة العلماء مختلفين العلماء مختلفين بين ان تارك الصلاة كافر كافر يعني كافر كفر اكبر يخرج بره الاسلام بره الملة مرتد كافر كفر اكبر وبين ان هما بيفرقوا بين ان هو هل ده تارك الصلاة جحودا كتير من الشباب تعرض عليه الصلاة هو مش عايز يصلي رافض الصلاة يقول لك مش مصلي في واحد مكسل مكسل يصلي وده العلماء قالوا ان اللي بيترك الصلاة تكاسلا ده فاسق يقول لك ايوه تمام ما دام انا مش كافر يا عم فاسق يعني فاسق ده يعني خارج عن شرع ربنا سبحانه وتعالى فاسق ده مش حاجة حلوة فاسق دي يعني العلماء مختلفين في تارك الصلاة بين ان هو كافر وبين ان هو فاسق يعني انا ابقى محل خلاف العلماء واحد شويه يقول لي انت كافر وشويه تاني يقول لي انت انت فاسق الكافر ده بيقول يعني لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين يعني قصه كده تانية ده بسبب ترك الصلاه احنا لازم لازم نبقى فاهمين خطوره ده ما ينفعش انا شاب من الشباب اضيع نفسي اضيع اخرتي علشان هي الصلاه الصلاه ايه الصلاه دي اصلا في احنا اللي بنستفيد منها يعني ربنا سبحانه وتعالى غني يا جماعه عن العباده بتاعتنا يعني انت لما تدخل تصلي تصلي الصلاة في وقتها وتصلي صلوات الخمس في المسجد و... و... وانت البنت تصلي الصلاة في وقتها في البيت ده بياخد مني مجهود ايه انا اللي باخد ثواب النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الصلاة نور وقال ان الصلاة بتكفر السيئات وبتغفر من من الجمعة للجمعة والصلوات الخمس وكل صلاة من الصلاة للصلاة اللي بعدها تكفر السيئات والذنوب بتاعتي فأنا المستفيد من الصلاة ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فعايزين توبة عشان ما احطش نفسي في دايرة إن أهل العلم يقولوا لا ده ده ده تارك الصلاة ده فاسق تارك الصلاة ده كافر النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حديث صحيح فأنا مش عايز أحط نفسي في الدايرة دي أنا عايز ربنا يرضى عني أنا عايز أدخل الجنة أنا مش عايز أضيع آخرتي أعمل إيه صلي طيب أنا ما كنتش بصلي زمان يعني أنا دلوقتي أعمل إيه خلاص توبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إيه انا خلاص هتوب هرجع اصلي تاني طب واللي فاتني ده اعمل ايه ما كنتش بصلي بقالي سنين ما بصليش خلاص آه بعض اقوال اهل العلم بيقول خلاص ان التوبه تجب ما قبلها خلاص اللي فات ده راح قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بس من النهارده ما تضيعش الصلاه تحافظ على الصلاه عهد مع ربنا سبحانه وتعالى ما تكسلش عايزين نصلي ما تقوليش اصل عندي درس اصل انا مشغول يا جماعه احنا خلقنا علشان العباده قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى انا مهمتي الاساسيه والاولى ان انا عبد لله سبحانه وتعالى ربنا قال لي في الوقت ده روح صلي الله اكبر الله اكبر يعني ايه اكبر يعني اكبر من كل حاجه تانية يعني اكبر من الدرس يعني اكبر من الشغل يعني اكبر من اللي انا قاعد بعمله اي حاجه بعملها الله اكبر تعظم دليل حبك لربنا سبحانه وتعالى انا عارف ان احنا كلنا بنحب ربنا وبنحب النبي عليه الصلاه والسلام ونفسنا ندخل الجنه بس دليل صدق حبك لربنا وتعظيمك لربنا سبحانه وتعالى وخوفك من ربنا سبحانه وتعالى خوفك من غضب ربنا ومن عقاب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ان انا بعظم اوامر ربنا قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه فانها من تقوى القلوب يعني دليل ان انا قلبي ده في ايمان وفي تقوى ان انا لما اسمع الاذان اعظم اوامر ربنا سبحانه وتعالى لكن ابقى سامع الاذان وجنبي المسجد وقادر اروح اصلي او سامع الاذان وقاعد بلعب بالموبايل ولا بتفرج على اي حاجه ومكسل اقوم اصلي لله وانا اللي محتاج العباده دي مكسل اسجد لربنا سبحانه وتعالى مكسل ان انا يعني الصلاه دي صله بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كان انا مكسل اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى مكسل ادعي واسجد واقترب قال, قال تعالى كلا لا تطيعه واسجد واقترب انا مش عايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى اضيع ده واروح يوم القيامه اعرض نفسي من بدايه انسان في الموت في القبر انسان يعذب بسبب ترك الصلاه يعذب في القبر ويعذب يوم القيامه ممكن يدخل النار ممكن والعياذ بالله الانسان يجحد الصلاه فيكفر بده ويخلد في النار عشان ايه كل ده فما نضيعش الصلاه يا شباب ما نضيعش الصلاه عندك محاضره عندك درس عندك اي حاجه عظم امر ربنا سبحانه وتعالى اهم حاجه ان انت تصلي الصلاه في وقتها صلي في المسجد في محاضرة استأذن خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة روح صلي وارجع إيه إيه خليك دايما جاهز خليك دايما متوضي نازل من البيت محافظ على وضوءك إيه معاك في الشنطة سجادة صغيرة تحافظ تصلي بيها جمع صحابك تجمع صحابك في مسجد بعيد جمع صحابك وصلوا مع بعض جماعة في في استأذن عشر دقايق هيفوتك العلم الغزير اللي في المحاضرة خلي حد يسجل لك العشر دقايق اللي هيفوتوك فيا مش عايزين نتحجج اهم حاجة الصلاة الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح يعني الله المستعان فمش عايزين نحط نفسنا في الدايرة دي مش عايزين نحط نفسنا في دايرة ان احنا نترك الصلاة عايزين نعظم امر ربنا سبحانه وتعالى اول حاجة الانسان هيتحاسب عليها أول حاجة الإنسان هيسأل عنها يوم القيامة إيه، قال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح احنا عايزين نفوز يوم القيامة عايزين ربنا يرضى عنا عايزين نقرب من ربنا عايزين نكون في أعلى درجات الجنة مش عايزين ان احنا نترك الصلاة ونضيع أمر ربنا سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا ربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعنا إيه، لو انت ما كنتش بتصلي ارجع صلي تاني اللي فات ده اعمل فيه ايه خلاص توبة تجب ما قبلها لكن كتر من النوافل صلي الصلاة في وقتها خلاص ما تسيبش الصلاة من بعد كده كتر من النوافل صلاة البنت في البيت إيه، ان شاء الله تاخد الاجر بتاعها كامل باذن الله زود صلاة النافلة صلي مثلا قيام ليل صلي صلاة الضحى صلي النوافل اتنين قبل الفجر اربعة قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء صلي النوافل دي ان شاء الله تجبر ال- النقص بتاع ال- الفرائض اللي انا فوتها باذن الله ربنا يا رب يتوب علينا ويهدينا ويصلح حالنا ويوفقنا للصلاه جزاكم الله خيرا وبعتذر على الاطاله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين